بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين صدق الله العظيم اللهم اجعل الحق على ألسنتنا والهمنا العمل به اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى اللهم أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي ناقص واحد آه، حلقة اليوم إن شاء الله هتكون بعنوان وصفات عشبية حتى نستطيع أن نلبي كل الطلبات اللي حضراتكم طلبتوها أثناء الفترة الماضية وأنا بعتذر لأن بقالنا حلقتين ما بنقولش آه، الوصفات اللي بتجيلنا في الرسائل ولكن اتصالات حضراتكم دايما بتفتح مجالات كتيرة وتطلب وصفات جديدة أيضا ويعني الحمد لله بنقدر نلبي آه، بعضا من احتياجات حضراتكم النهاردة إن شاء الله هيكون معانا تقريبا جميع الوصفات العشبية اللي حضراتكم طلبتوها أثناء الفترة الماضية هيكون معانا آه، وصفة للبروستاتا الصدفية البهاق آه، الخطوط البيضاء حب الشباب وآثاره أيضا الإفرازات المهبلية وأتمنى أن الوقت يسعنا حلقة خاصة كلها للطلبات حضراتكم والوصفات اللي حضراتكم بتطلبوها آه، طيب برضو آه، يعني النهاردة هنفتح الاتصالات يعني هنستقبل كل تليفونات حضراتكم إن شاء الله للمشاركة في الحلقة ما لهاش عنوان ولكن هي وصفات عشبية واتصالات حضراتكم ومشاركتكم معنا آه، طبعا زي ما تعودنا دايما آه، لازم نهتم برسائل حضراتكم اللي وصلت لنا اثناء الاسبوع وايضا اثناء الحلقه الماضيه انا استاذنكم انا شلت بعض الرسائل المعاده يعني اكتر من مره بنشيلها عشان نختصر الوقت شويه الرسالة الأولى عايزة وصفة لتطويل الشعر ووصفة أخرى لكلف الحمل كلف الحمل احنا قلناها الحلقة الماضية آه النهاردة هن- يعني تطويل الشعر احنا اتفقنا مع بعض ان احنا هنقول آه حلقة خاصة لل آه حلقة خاصة عن الشعر ومشاكله وكل الحض... الوصفات اللي حضراتكم بتطلبوها ال... ال... الرسالة الس- الثانية وصفة لخفض نسبة السكر ضروري حيث أني طلبتها أكثر من مرة النهاردة إن شاء الله بمشيئة الرحمن هنقول مع بعض وصفة السكر وزي ما قلنا من قبل المعترف بيها في الجمعية الأمريكية لمرضى السكر أو لأصدقاء مرضى السكر وصفة عشبية معترف بيها دوليا ودايما بنقول على فكرة كل وصفاتنا لابد أن يكون بها أبحاث وبها دراسات وليست من وحي الخلاء الخيال وليست من آه، ظل النت زي ما بنقول يدخل على النت ويجيب وصفة طبعا الكلام ده طبيا غير صحيح تماما أعاني من الديدان من سنتين بالله علي- عليك أريد من الدكتور علاج يقضي عليها بالله عليك أنت يا أخي الفاضل استأذنتكم واستسمحتكم إن محدش يقسم علي بالله العظيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وصفة الديدان قلناها للمرة الرابعة هنحاول النهاردة إن شاء الله إن كان في وقت هنقولها مع بعض وللمرة الثالثة أسألكم بالله أنا بقى اللي بحلف عليكم إن أنتم ما تحلفوش عليا في طلبات أنتم عايزينها. الرسالة التالية ما هو علاج حساسية الجلد وتحديدا في الوجه قلناها ولكن سريعا زيت الزيتون هيعجن مع النشا ويدهن به أماكن الحساسية دي من الأشياء الملطفة جدا للدغ الحشرات لحساسية الجلد لالتهابات الجلد بتجيب نتيجة طيبة جدا ندهن هذا المكان صباحا ومساء هنجد نتيجة طيبة بمشيئة الرحمن أرجع علاج لدوالي الساقين وعلاج الشحنات الكهربائية الزائدة العمر 26 سنة السمهوري يا أستاذ سمهوري قلنا الثلاث وصفات اللي حضرتك طلبتهم أيضا سريعا الدوالي الساقين خل التفاح يخلط مع زيت الخروع بكميات متساوية ثم يدهن به أماكن الدوالي من أسفل إلى أعلى مع رفع الساقين بعدها لمدة ربع ساعة صباحا ومساء هنعمل الموضوع ده علاج علاج الشحنات الكهربائية خلينا نقولها مع الوصفات بتاعة النهاردة إن شاء الله لأن برضو في كتير طالبينها للمرة الألف عايزة وصفة لتكبير الثدي ضروري جدا وللمرة الألف واحد بجاوب حضرتك تكبير الثدي لابد أن يكون جزء من علاج النحافة العامة ما تخلوش حد يضحك علينا مفيش حاجة بتكبر مكان معين إلا حقن الدهون طبيا بناخد الدهون من مكان نحقنه في مكان آخر أو في, في الثدي مثلا معنى كده إن السيدة تكون آه، في الوزن كتيرة في في سمنه في الجسم ولكن الثدي صغير فبناخد آه، بعض الدهون ونحقنها في منطقه الثدي وانا آه، كطبيب ما بحبسش العمليه ديت ولكن زي ما بنقول للمره الالف واحد يا اختي الفاضله آه، تكبير الثدي جزء من علاج النحافه العامه هناك بعض العشبات احنا بنشوف اخبارها ايه وبتعمل عليها دراسات ان نجحت وجابت نتيجه هنقولها لحضراتكم أرجو أن تتحدث عن الحمى الروماتيزمية وهل لها علاج غير الحقنة هنعمل لها حلقة خاصة نعرف يعني إيه الحمى الروماتيزمية ونعرف إزاي نعالجها وإيه الحقنة دي وليه بناخدها هنعمل لها نفرد لها حلقة خاصة حاضر أريد علاج للبهاق النهاردة إن شاء الله هنحاول مع بعض إن إحنا نقول علاج البهاق عندي الحيوان المنوي ضعيف أرجو وصفة برضو قلناها من قبل ولكن آه، سريعا كيلو من عسل النحل النقي هيضاف عليه 10 جرام من حبوب اللقاح 10 جرام من غذاء الملكات 10 جرام من طلع النخيل 20 جرام عذرا 20 جرام من الجنسنج 20 جرام من حبوب البركة أو حبة البركة وأيضا 20 جرام من بذور الفجل تخلط كل هذه المكونات معا ثم بعد ذلك يتناول معلقة كبيرة على الريق وقبل النوم دي وصفة الوصفة الثانية إن كان في الإمكان طلع النخيل مفردا هيؤخذ منه معلقة صغيرة بعد كل قبل كل وجبة وبعد كل وجبة قبل كل وجبة وبعد كل وجبة يعني ست مرات في اليوم طلع النخيل من الأشياء سبحان الله اللي بيجيب نتيجة طيبة في زيادة الحيوانات المنوية أيضا الحجامة ولكن لابد من طبيب متخصص في هذا المجال علشان نقدر نجيب نتيجة طيبة في هذا المرض فتاة أريد خلطة طبيعية وسريعة لإزالة حب الشباب والبقعة الداكنة من الجسم وأرجو أن تكون آمنة لأن بشرتي حساسة النهاردة أختي الفاضلة هنقول مع بعض إن شاء الله وصفة لحب الشباب وآثاره آه، عندي حصوة في الحالب وبالله عليك تقول ألام أسفل الظهر تاني وصفة الحالب زيتونة بني إسرائيل هتطحن جيدا يؤخذ معلقة من الناعم جدا على عصير ثلاثة ليمونات وقت الفوران هتتناول تشرب على الريق لمدة 15 يوم لمدة أسبوعين 15 يوم لو في مشاكل في المعده هناخدها بعد الافطار لو المعده كويسه الحمد لله ومفيش مشكله معايا هناخدها على الريق وبعد كده نعمل الاشعه بتاعتنا ونشوف اخبارنا ايه مع مراعاه شرب الماء بكثره دي نقطه مهمه جدا مسك النفس عن التبول على قدر الامكان عشان يبقى فيه دفع ونقدر ان احنا الحصوه تتحرك من مكانها او تنزل بمشيئه الرحمن. آه، الجزء الاخر من الرسالة ألام أسفل الظهر تاني آه، زيت الجنزبيل زيت الخردل زيت النعناع زيت الكافور وزيت الثوم ما هذه المجموعة من الزيوت تخلط جيدا ويدهن مكان الآلام سواء الركبتين أو أسفل الظهر بعد عمل كمادات ساخنة على هذا المكان صباحا ومساء أيضا ورق الصفصاف من الأشياء الطيبة جدا معلقة على كوب من الماء تغلى لمدة دقيقة- دقيقتين وتشرب صباحا ومساء من الأشياء الطيبة قوي في آلام أسفل الظهر وأيضا في خشونة الفقرات أو خشونة الركبتين علاج لتساقط الشعر شاب عمري 25 عاما اتفقنا مع بعض ان احنا هنعمل حلقه خاصه عن مشاكل الشعر كلها دي كانت رسائل حضراتكم هستأذن حضراتكم هنجلس سويا لمده يعني اربع دقائق او خمس دقائق مش هطول على حضراتكم هنتكلم بس في موضوع موضوعين اتنين موضوع منهم آه، كان في فحوى رساله وده هخليه الجزء الثاني اما الموضوع الاول وهو المعارضه السياسيه في مصر ولو ان انا والله اقسم بالله ما بحبش ان انا اتكلم في السياسه ولكن يعني آه كنت أتمنى أن يكون فعلا كمواطن مصري أن يكون في معارضة حقيقية في مصر ما هي المعارضة؟ من المفترض سياسيا أن تكون المعارضة هي الجناح الحامي للشعب ده المفروض تعارض بثقة تعارض بحق تعارض بطريقة مشروعة اتكلمنا كتير قوي عن المعارضين بتوعنا وللاسف يعني النظام السابق آه، ترك عليهم بصمه المعارضه اللي هي كلمه لا من اجل لا بدون اي مناسبه. بعد الدستور واقروا الشعب بنسبه آه، فوق ال 60% آه، وتعالوا بقى نشوفهم بيقولوا ايه. ال- الاستاذ حمدين صباحي للاسف سنحاول او سنصر على اسقاط الدستور حتى بعد اقراره من الشعب لو احنا في دوله القانون ويؤسفني وبيوجعني ان انا اقول لو احنا في دوله محترمه هذا الرجل يجب ان يحاسب على هذه الكلمه دستور اقره الشعب استفتاءات نزيهه ما فيهاش اي حاجه خالص ويجي يقول هنسقط برضه الدستور يجب ان يحاكم يعني لو احنا في دوله محترمه حقا يجب ان يحاكم هذا الرجل البرادعي بيقول ايه هذه النسبة اللي هي 63% أو 64% تعكس شوفوا بقى أنا آسف في الكلمة أيضا قلة الأدب تعكس حجم الإسلاميين والأمية في مصر طب يا سيدي بدل إحنا إسلاميين ومش عاجبينك وبدل إحنا عندنا أمية ومش عاجبينك ما تسيبنا في حالنا ومالكش دعوة بينا دي بلد آه، يعني كلها أميين وكلها إسلاميين سيبها سيبها سيبك منها من الدولة دي يعني كلمة فعلا تعكس خلو هذا الرجل من الداخل من ناحية الشعب ما يعرفش حاجة عن الشعب للأسف هي دي المعارضه في يعني اعتراضاتهم على الاستفتاء من حاجات ظريفه جدا يعني يعني اعتقد مش عارف صباعي باين ولا لا بيقولوا ان الحبر الحبر الفوسفوري بيضيع بعد ساعه بقى له اسبوع مش راضي يضيع بقى له اسبوع على صباعي لو حضراتكم شايفينه بقى له اسبوع مش راضي يضيع واللجان انا تعمدت ان الواحد يمر يشوف كمواطن بتفرج على اللجان العملية عادية جدا والناس بتدخل تدي صوتها بمنتهى الحرية وبمنتهى الأدب وبمنتهى الاحترام شيء يحزن شيء يحزن إن المعارضة تفضل معارضة هايفة معارضة تافهة معارضة خاوية رفعت السعيد اللي من أيام عبد الناصر لسه بيعارض حتى الآن لن نوافق على دستور لا يعطي المرأة حقها يا راجل طيب اقرا الدستور وبعدين تعالى اتكلم أتمنى أن هي تبقى معارضة سياسية صحيحة نصيحتي ليهم للمرة الألف عودوا إلى عقولكم ارتقوا بآدميتكم وإنسانيتكم اللي هي بتميز الإنسان عن الحيوان فكروا بالعقل شوية بلاش التكالب على السلطة بلاش التكالب على الكرسي فكروا في البني آدمين اللي عايشين في البلد فكروا في البلد اللي, اللي حوياكم وبتأكلكم وأعطتكم كل ما تتمنوا اتقوا الله عز وجل في مصر وفي أهل مصر الرسالة بقى الثانية هي رسالة طويلة قوي مش هسرتها على حضراتكم ولكن فحواها ان حضرتك يا دكتور أسامة بتحارب النصب وبتحارب الإعلانات الوهمية ونفاجأ بإعلان على قناة بعد ما اترفع عليه قضية واتقبض على أصحابه الإعلان موجود تاني قول لنا نعمل إيه يا أخي الفاضل زي ما بقول للمعارضة ارتقوا بآدميتكم بقول لحضرتك استعمل عقلك هذه القناة التي أنت تتحدث عنها القناة اللي حضرتك بتتحدث عنها ديت قناة يعني أنا مش هقول اسمها طبعا هي مجموعة من القنوات تحمل اسم معين كل الإعلانات اللي عليها نصب في نصب كل الإعلانات بدون مبالغة كل الإعلانات الطبية اللي موجودة على هذه القناة نصب في نصب الإعلان اللي حضرتك بتتكلم عليه الممثلة المغمورة اللي عملت إعلان قبل كده وشاي تخسيس وقالت إن هي خست بيه وإحنا يعني قلنا ما في الخمر زي ما بيقولوا واتقبض على الناس أصحاب هذا الشاي ووجد إن هو عبارة عن كمون وشيح وكمية مبيعات رهيبة هل يعقل إن شخصية أو إنسان ينزل حاجة و80 كيلو أو حاجة و90 كيلو عن طريق شاي ما ينفعش يعني لازم نشغل عقلنا شويه هي بتقول اعلان وانا قلت لكم ان هي اخذت تقاضت ملايين من الجنيهات على هذا الاعلان ده شغلها هي حره واحده بتنصب على الناس هي حره ولكن ليه انت يتنصب عليك القناه اللي حضرتك بتتكلم عليها ديت من تفاهتها جابت ما يسمى المسمى توفيق عفاشه توفيق عفاشه طبعا كلكم عارفينه واتفرجوا عليه وسمعتوا عنه قبل كده بيتكلم عن حاجه يعني انا لما سمعتها فعلا كدت ان افطس من الضحك كنت هموت من الضحك بيقول ان المخابرات تقريبا قتلت عمر سليمان بحقنه وقفت عمل الغدد النشويه اول مره اعرف ان في في الجسم حاجه اسمها الغدد النشويه لما سمعت كلامه اتضح لي انه قصده على الغدد اللعابيه ليه بقى عرفتها لانه بيقول لي هي بتحول النشا الى سكر الغدد اللعابيه يا حاج توفيق بتح... بت... بتحول جزء بسيط من النشويات الى سكريات وهذا في الفم لو مسكت لقمه عيش وقعدت تلكها تمضغها كتير هتلاقيها مسكره لان هي بتحول جزء من النشويات الى السكريات لو ما حولتش مفيش مشكله لا هو بيقول ان في مشكله الحقنه دي ادوها لعمر سليمان فاوقفت عمل الغدد النشويه على حد قوله فالنشويات ما تحولتش الى سكر وتحولت الى سم ومات الرجل طبعا كلام بقول لحضراتكم يفطس من الضحك اول مره اسمعه واول مره يعني لو حد حاول ان هو يتريق على الطب مش هيجيب حاجه زي كده القناه دي بتعرض هذا الرجل اتخانقوا مع بعض اه واختلفوا وفسخوا العقود على حد قولهم ولكن عايز اوري لحضراتكم كم النصب اللي فيه هذه مجموعه من القنوات فليه نسمعها ليه نسمعها شغلوا عقلكم دايما نستخدم العقل لما نسمع اعلان او نشوف حد يتكلم أسأل الله العظيم أن يعافيكم من كل هذا النصب أنا أستاذن حضراتكم في فاصل قصير لنبدأ معا فعاليات حلقة اليوم وهي بعنوان وصفات عشبية فاصل قصير ونعود سويا بمشيئة الله
سنعود بإذن الله والقصر ما أبهى شرع يحفظنا يدعو للبهجة والبسر
معسكر TV Shop اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي GIT Free بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار GIT Free كما نسميه في عالم الطب ال GIT او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحه الهيه واعجاز الهي من الله عز وجل في خلق الانسان بيتعرض لكثير من المشاكل والاعراض المرضيه التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض جيت فري مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer's cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي أن هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% جيت فري لك ولأسرتك جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع جيت فري اخترنا لك تاجك جيت فري راحة بلا حدود قن إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5 اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك جيت فري جيت فري أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر أنا بشكرك على زيت كنوز أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال بأقرب دولة لك
الرحمة فيض الرحمن وقناة الهدي الرباني قبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني
والفرحة جائزة كبرى عدنا بفضل الله والنصر ما أبهى شران يحفظنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة ثانية في ناقص واحد برنامجهم الأسبوعي الطبي آه عنوان حلقة اليوم آه، وصفات عشبية هنحاول على قدر الإمكان أن إحنا نوفي بكثير من الوصفات اللي حضراتكم آه، طلبتوها وأيضا هنفتح الاتصالات مش هنعطل حد وخلوني أخد أول اتصال معايا السلام عليكم الأخت أم محمد السلام عليكم ازي حضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك يا فندم الله يكرمك يا دكتور آه، انا عندي آه، حساسيه بس بيقول لك اساس عندي ت- آه، ارتجاع في المريء فعمل عندي شخل... شخلله جامده في صدري وانا نايمه بالليل واي وقت صوتي زي ما تكون آه، موسيقى كده تمام صوت صدري واتعالجت كتير عند الدكاتره ومش نافع اخر مره الدكتور مديني زي جهاز كده بيقول لي فيه كبسوله من جوه ادوس عليها هم.
برتاح وارجع تاني زي ما انا آه، أختي الفاضلة الوزن زايد شوية لا انا وزني قليل خالص يعني حوالي 70 تمام آه.
تمام حاضر وعندي حصاوي على المراره
ماشي يا فندم او ع- بس ارتجاع المريء هو اللي يعني الحمد لله يا دكتور ربنا الحمد يكرمك لله بس انا عايزه الله يكرمك عشان صدري وعندي دور برد جامد الايام دي مأثر عليا جامد شفاك الله وعافاك ربنا حاضر يكرمك يا حاضر.
دكتور جزاك الله خير وإياكم يا فندم حاضر الأخت أم أحمد من بورسعيد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ازيك يا بك دكتور أهلا وسهلا ازاي الصح الله سنة وانت يحفظك طيب وانت بألف صحة وسلامة يا فندم والله اذا سمحت انا عندي الغضروف
مم.
وحضرتك كنت قلت على ورق استفصاف مم.
فجبت ورق استفصاف بس زي- حطيته في الفريزر وحطيت- ليه حطيتيه في الفريزر مش ليه؟
عارفه ورق ولا ولا ما فيش عند العطار
طيب حاضر
حضرتك اعمل ايه يعني حاضر هقول لحضرتك تعملي ايه يا فندم أستاذة منى من السعودية السلام عليكم ايوه يا دكتور السلام عليكم عليكم السلام إيه، لو سمحت يا دكتور انا اللي كلمت حضرتك الاسبوع اللي فات إيه، وحضرتك قلت لي اعمل بردقوش وكده انا كلمتك ان انا كنت عامله حقن وجهري مم.
إيه، يا دكتور بالنسبه للميراميه انا جبت زيت ميراميه وبدهن بيه على مكان الموبايل كده الدنيا ليس مش زيت كده؟
ميرامية يا مدام منى ما قلتش زيت ميرامية قلت الميرامية أ- أوراق لا لا ال- لا ما انا ايوه ما انا بشربها بس يعني الزيت فيه مشكله اعمله ولا لا ما فيهوش مشكلة ما فيهوش مشكلة بس أنا عايز الورق يغلى ويشرب ثلاث مرات يوميا اه يا فندم ما انا بعمله عايزة تستخدمي فعلا.
زيت الميرامية استخدمي ما فيش مشكلة طيب آه، يا دكتور هو ممكن هيظبط عندي هرمون البرولاكتين عالي شويه ايه يا فندم؟
هيظبطه الايه يا فندم؟
هرمون- البرولاكتين عند حضرتك؟
اه اه هيظبطوا ان شاء الله بمشيئة الرحمن عز وجل طيب بالنسبه للحلبه مع الزنجبيل يا دكتور انا الحلبه بتخني او بعمل رجيم الايه يا فندم؟
يعني الايه؟
الحل... الحلبه والزنجبيل والقرفه لا الحلبة الحلبة كحلبة مش هتتخن ولكن لو حليناها بعسل او سكر كتير اه فعلا انا بعملها بعسل بحله بعسل اه مع...
بس ما تكتريش منه لا هي معلقه صغنونه مش بحب طيب أكلها.
ومهم قوي مدام منى على فكره التمارين الرياضيه في علاج حالتك مهم قوي ان احنا نعمل تمارين رياضيه على فترتين من اليوم صباحا ومساء
تمارين رياضيه ان شاء طيب الله يا دكتور الدكتور قبل الحقن كان قال لي ان احنا عايزين نوقف عمل الميديا كان مثلا هيديني حبوب ياسمين او زنيره حاجه زي كده تمام يعني إيه، دي فيها مشكله ممكن اعملها دلوقتي وانا باخد الحاجات دي ولا ما ينفعش لا ما ينفعش هو بيوقف ال ال آه، عمل المبيض اثناء التلقيح الصناعي عشان ياخد البويضه في الدوره الثانيه كبيره لكن لا احنا في وقتنا ده لا احنا مش محتاجين الكلام ده طبعا
اه طيب يا دكتور آم، آه، سؤال اخير معلش اتفضلي.
طولت على حضرتك انا عندي زي خروم صغنونه خالص كده على خدودي مع اني بعمل النشا و- وميه الورد باستمرار يعني بقالي سنه تقريبا بعملها فنفسي الخروم الصغنونه اللي خالص دي تروح هتروح ان شاء الله استمري بس على الماء الورد بالنشا وان شاء الله هتلاقي نتيجه طيبه ام عبد الرحمن من القاهره السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا فندم
أنا بصراحة يا دكتور آه، بقالي زي ست سنين كده مم.
تعبانة قوي ببطني آه، غازات على طول ومش عارفة أعمل فيها إيه كشفت مرتين وبرضه لسه يعني آخد العلاج ما يعملش معايا نتيجة يقولوا لي قولون وما مم.
بيعملش العلاج نتيجة مم. في امساك آه، وخدت الأعشاب اللي حضرتك قلت عليها اه برضك ما اه امساك ما بعملش ممكن اخش حمام كل يومين تمام عملت الاعشاب اللي احنا قلناها اللي هي ايه آه، فرن ونعناع مم.
و وحبة البركة وكان في حاجتين تاني كده بس أنا ناسيها اخدتيها لمده قد ايه يا مدام
ما خدتهاش لمدة حاجة أنا كنت باخدها بعد الأكل ايوه آه كان كنت بتبردك الغازات تفضل موجودة فما بقتش باخدها تاني ماشي يا عم عبد الرحمن هرد على حضرتك آه بس ثواني اتفضلي آه هو انا على طول لسه حضرتك على طول كسلانه ويعني مش عايزه اقوم من مكاني فمش عارفه يعني سبب ايه وعلى طول برضك ببقى على طول بردانه حتى لو انا لابسه حتى لو الدنيا دافعه الوزن اخباره ايه يا عم عبد الرحمن آه لا الوزن الوزن كويس وكنت عايزه برضه اشكر حضرتك على الرجيم مثالي خسيت عليه زي 18 كيلو كده يعني كنت ما شاء الله.
89 بقيت زي 70 كيلو الحمد لله رب العالمين هرد على حضرتك يا عم عبد الرحمن آه سؤال معلش لبنتي اتفضلي آه بنتي كانت ما- يعني هي عندها دلوقتي 11 سنه مم.
آه يعني من تسع سنين كده كانت طبعا شعرها مش مش حلو قوي فكانت بتشوف اصحابها فكانت بتقول يا ماما اصحابي وكده شعرهم ناعم ف- فبدات ان انا افرده لها مم.
خدت لها مره بحاجه زي الجلاد كده ومره بجلاد مم.
ومرتين كده عملت لها استشوار ومكوى مم.
فبات خالص خالص يعني اول ما الجلاد كده مفعوله راح مش متصور حضرتك يا دكتور شكله عامل ازاي ما احنا شكله حذرنا وحش كتير جداً.
حذرنا كتير يا اختي الفاضله من فرد الشعر الكيميائي ده حاضر يا ام عبد الرحمن هي مفيش كانتش فيه زيوت ولا حاجه نافعه معاها وكانت متضايقه نفسيتها زعلانه فيعني قلت اما افرده لها حاضر يا شكله فندم وحش جدا يا دكتور يعني حاضر مش هرد عارفه على حضرتك شكله عامل ازاي هرد على حضرتك حاضر اخت ام محمد من الجيزه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا دكتور اهلا بحضرتك اتفضلي يا فندم ايوه يا دكتور انا ام محمد من الجيزة يا دكتور اهلا وسهلا اهلا بيك انا كنت كاشفة عند حضرتك عشان الفيروس كان عندي فيروس سي
ايوه يا محمد اه وكان يعني النسبة كده وكنت عند عطتني العلاج الحمد لله رب العالمين فراح يعني الحمد لله رب العالمين شفاء من قبل ما كمل ثلاث شهور الحمد لله رب العالمين والله اصبح negative يا ام محمد الحمد لله طلع negative الحمد لله والله قسما بالله يا دكتور قبل ما كمل ثلاث شهور الحمد لله رب بدعوا العالمين العلاج
الحمد لله يا اختي الفاضله ربنا عز وجل يتم فضله عليك وعليا يا رب ربنا يبارك لك يا دكتور وربنا يبارك لك والله العظيم انا كل ما اقابل حد اقول له يعني كده عشان برضه مساعده لله عشان يعني حتى انا ناس كتير عندها المرض ده يعني ربنا يجعلنا سبب يا رب ربنا يجعلنا الله سبب يبارك لك وطلع نجي الحمد لله رب العالمين والنسبه يعني كانت عندي والله وبعمل PCR وصرفت فلوس كتيره قبل كده قبل ما اجي لحضرتك والله امم امم صرفتها عند دكاتره كده بس والله العظيم قسما بالله صرفت يجي 10000 جنيه لا حول ولا قوه الا بالله والله بس الجرعه بتاعتك قسما بالله ودت الفيروس على شهر ونص الحمد لله رب بالظبط.
العالمين لله الحمد الحمد لله رب العالمين يعني وانا بشكر حضرتك وربنا يبارك لك ويكفيك شر المرض ويجعلك كده سبب لكل مريض يا رب اللهم امين شكر الله لك الاتصال ربنا يبارك نسال الله العظيم ان يتم نعمته عليك وعلى يا رب على المسلمين اجمعين استاذه هند من اسكندريه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا فندم ربنا. آه والله يا دكتور بالله عليك بس عايز حضرتك آه، تديني رقم تليفون حضرتك ضروري وتجاوب عليا بالله عليك عشان بس اختي آه، هي تعبانه مريضه امراض الدم امراض دم عندها نسبه الصفائح الدمويه آه، مليون و200 هي اصلا بتتعالج بجلافيك بقالها ثلاث سنين وكانت بتاخد حقن الايجي فيرون مم.
وبعدين اتمنعت خالص حقن الايجي فيرون مش لاقيينها اصلا فتعبت خالص منها يا دكتور مم.
عارف- فمش لاقيين البديل ليها هي كرات الدم البيضاء عندها كانت آه، 18000 اتظبطت النسبه بتاعتها آه، بقت 6000 لكن الصفائح الدمويه هي اللي احنا تعبانين فيها جدا مش عارفين نعمل فيها ايه يا دكتور وانا سمعت ان حضرتك آه، في اعشاب آه، آه، كنت قايل عليها مم.
لل- للامراض دي عشان حضرتك عارف طبعا آه، آه، هي ال PCR بتاعها اخر آه، تحليل ليها كان 3 من 10 مم. طيب للاسف ما كملتش الاخت هند يعني اتمنى ان حضرتك تاخدي ال- التليفون من الكنترول هيدوه لحضرتك ما, ما بيبخلوش بيه على حد والله هيدوه لحضرتك حالا آه، خلونا نجاوب آه، الاتصالات بتاعت حضراتكم الاخت ام محمد اول اتصال معانا كان بيطلب آه، وصفه لحساسيه الصدر من المفترض اختي النهارده ان شاء الله هنقولها مع بعض موجوده معانا فكملي معايا معلش استحمليني لاخر الحلقه حصوات المراره اتفقنا سويا ان وصفتين ما بقولهمش على الهوا حصوه المراره وفيروس سي لازم بنشوف المريض وبنشوف الاشعاعات وبنشوف التحاليل بتاعته وعلى اساسه بنحدد العلاج المطلوب طبيا آه، الاخت ام احمد آه، بتتكلم على الغضروف وان هنا احنا قلنا ورق الاستفصاف هي جابته وحفظته في الفريزر لا من المفترض ان هو حاجه من الاثنين يا اما طازجا اخضر نستخدمه طازجا وليس محفوظ او ان احنا نجيبه اخضر زي ما انت جبتيه وتنشي فيه ايه المانع ان حضرتك انت اللي تنشي فيه ويبقى مغسول كويس ويطحن ويتحط في اناء آه، زجاجي آه، جميل يبقى محفوظ عندي وابتدي ان انا اخد منه لكن المحفوظ في الثلاجه لا بيفقد كثير من الماده اللي احنا عايزينها اللي اسمها الكوندروتين سلفيت دي ماده موجوده في الرأس وده اللي احنا عايزينها للغضروف آه، احنا قلنا يا اختي الفاضله الخمس زيوت في اول الحلقه اتمنى ان انت كنت متابعانا لو مش متابعانا اعاده الحلقه بتبقى الساعه الثانيه بعد منتصف الليل اتمنى ان حضرتك تسمعيهم تاني وتاخديهم مننا وتستخدميهم كدهان صباحا ومساء الاخت ام عبد الرحمن عندها غازات واخدت الاعشاب اللي احنا قلناها فما جابتش نتيجه النهارده فما خدتهاش بكره ما ينفعش الوصفة لابد ان احنا نستمر عليها مش اقل من ثلاثة اشهر النتيجة هتظهر معايا بعد اسبوع هبتدي اجد نتيجة طيبة هتزودي على الاعشاب اللي حضرتك جبتيها وصفة الامساك الكتير بيسألنا على الامساك هنقولها تاني سريعا معلقة من السيناميكي وثلاث ملاعق من الكراوية هتنقع في كوب من الماء المغلي من الليل الى الصباح ثم تؤخذ على الريق ثلاثة أيام من كل أسبوع ثلاثة أيام ونريح أربع أيام دي بتعمل تطهير للقولون او تنظيف للقولون وايضا بتعالج لي نقطه الامساك اللي موجوده. آه، اتمنى من حضرتك يا ام عبد الرحمن هي ما شاء الله نزلت تقريبا 19 كيلو على الرجيم المثالي جميل جدا اتمنى بس ان احنا نعمل تحليلين وظائف كبد اللي هي الانزيمات الكبد ونعمل الهيموجلوبين في الدم علشان نطمن من ناحيه الكسل اللي حضرتك بتحسي بيه. آه، الاخت ام محمد من الجيزه الحمد لله رب العالمين كان عندها فيروس سي في شهر ونص بفضل الله عز وجل آه، راح وبقى نيجاتيف آه، يعني لا يسعني الا ان اشكر قول الله تعالى ربي وزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم اسال الله العظيم ان يجعلنا دائما سببا في شفاء المرضى اللهم امين آه، بالنسبه للاخت هند يعني اتمنى من حضرتك الاتصال وعموما انا هتكلم عن وصفه الصفائح الدمويه او تكسير الصفائح الدمويه هنقولها مع بعض حاضر ده كان مجمل اتصالات حضراتكم في الدقائق الماضيه ناخد الاتصال التالي السلام عليكم استاذ محمد من الدقهليه استاذ محمد السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك يا دكتور اهلا بحضرتك وطي التلفزيون يا استاذ محمد
الو السلام عليكم اتفضل يا فندم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
كيف حالك يا دكتور خير والله يا استاذ محمد هنقضي والله الحلقه عامل في خير.
ازيك وعامل ايه الحمد لله رب اتفضل العالمين الو اتفضل يا استاذ محمد استاذ راشد من المغرب السلام عليكم السلام عليكم دكتور اتفضل يا فندم اهلا بيك والله يا دكتور انا اعاني من امساك شديد في البطن انا لسه حالا قايل وصفه الامساك يا استاذ راشد وانا يا دكتور انا اعاني من شلل رباعي منذ نعم منذ 99 وش... اعاني من شلل رباعي من سنه 99 شفاك الله وعافاك ربنا يجعله في ميزان حسناتك وش- و- واعاني من شلل من امساك شديد والم في المعده شديد يا دكتور حاضر يا استاذ راشد حاضر شكرا يا دكتور شفاك الله وعافاك يا اخي الفاضل شكرا
حاجه سناء السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وزادكم علما وتواضعا شكرا الله أنا لك يا عندي الله يكرمك يا دكتور عندي بعض الأسئلة عن فيروس كتير بس عايزة أقول حتة ملحوظة صغيرة بناء على الكلام اللي أنت قلته يا دكتور ممكن؟
اتفضلي يا فندم عايزة أقول لكل المعارضين ومع- والمعاندين موتوا بغيظكم اللهم ثم نوريه ولو كره الكافرون ولو كره المشركون والط- والشريعة الإسلامية سواء طبقت أم لم تطبق فهي قاصفة عاصفة لكل الشرائع الوضعية لأنها من المهيمن الحق الجبار القهار ونعم.
الأسئلة بقى اتفضلي يا فندم بص يا دكتور اتفضلي.
انا خدت أم- رحله العلاج بتاعتي من ايه من حوالي سنتين وشويه تقريبا مش بالظبط مم.
اخدت فيها حاجات كتيره من ضمنهم 48 حقنه انترفيرون هل انا اخدت الحقن دي زي زي ما واحد ما خدش الحقن خالص ولا 140 الحقن دي حقنة؟
ليها فايده نعم 140 حقنه
8 48 حقنه 48 انترفيرون خضتيني يا أنا- ستي.
انا اتلخبطت ماشي يا حاجه اتفضلي 48 تمام 48 حقنه آه.
هل انا هل انا زي حد ما خداش ولا بتعمل برضو نوع من الحمايه للكبد مم.
السؤال الثاني انا عملت عملت اشعه من من كام يوم وعملت PCR من كام يوم بعد ما خدت حاجات كتيره متعدده ومتنوعه مم.
فالاشعه فوجئت بان الدكتور بيقول لي ان كبدك زي الفل وكل حاجه زي الفل ما عدا بس حبه دهون على الكبد انا مستغربه يا دكتور طب انا دلوقتي الفيروس ده مش مفروض يعمل تليف على الكبد انا بقالي حوالي سنتين وشويه مفيش اي تليف على الكبد اطلاقا لدرجه هو قال لي انت لو ما قلتليش ان انت عندك فيروس سي انا ما كنتش عرفت بس شويه كبد شويه دهون وتابعي مع دكتور تمام.
فكنت عايزه برضو حضرتك توضح لي النقطه دي حاضر وال- والبي في اخر PCR عملته اللي هو من كام يوم نص مليون تقريبا عايزه اعرف كمان السكر الصريح هل بيأثر على اي ادويه انا باخدها لعلاج ال- الفيروس السكر ايه يا فندم؟
والسكر الصريح المباشر السكر المباشر السكر يعني.
العادي مرض السكر ولا السكر بتاعنا؟
لا السكر السكر بستخدمه في الحاجات في الشاي والحاجات دي تمام يا فندم السكر الصريح مش العسل النحل لا حاضر.
هل آه، ليه اي تاثير على ال- على اي علاج باخده لل- للفيروس ولا اخده عادي وكمان كنت عايزه اعرف معلش يا دكتور اكيد انت قلته قبل كده عايزه أش- اعرف المشروبات اللي بتساعد الكبد على على انه يعني يبقى حلو ومتين ويعني يقدر يقاوم حاضر.
الفيروس وكده حاجه زي كده يعني حاضر يا فندم جزاك جزاك الله خيرا وبارك الله فيك شكر الله لك يا ستي الأخت أم محمود من الجيزة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور انا النهارده من من, من اذان الفجر لحد دلوقتي وانا حاسه ان الكليه اليمين عندي بتتحرك حاسة إيه يا فندم؟
ان الكليه اليمين عندي بتتحرك بتتحرك رايحة فين؟
ما اعرفش سافرة ولا ايه ما اعرفش يعني وال- فيها والله فيها يا تق...
دكتور حاسة إن فيها هي تقلصات فيها رعشه كده نعم فيها تقلصات حضرتك قصدك؟
ايوه يا دكتور بس مش تعب ما فيش اي مرض ما آه، فيش اي آه.
حاجه طيب.
حاسه ان في حركه هسأل حضرتك هسأل حضرتك سؤال يا أم محمود ماشي يا دكتور شربت كام كوباية مية النهاردة؟
لا قليل انا عموما حامل اربع شهور ما بشربش ميه كتير
طيب يا ستي حاضر انا بشرب ميه قليله قوي ماشي يا فندم طيب دكتور في حاجه تاني اتفضلي آه، انا حامل يا دكتور يعني داخله في الخامس اهو ما بحسش ح... يعني مش مش حاسه حركه الجنين ممكن في حاجات تقول لي عليها اشربها مثلا ت... تخليه يتحرك ال- الم- ال- متابعة النساء أخبارها إيه؟
كويسه نحمد ربنا الحمد لله رب العالمين حاضر يا طيب فندم والحلبه يا دكتور و- والنعناع والحاجات السخنه دي ممنوعه للحمل ولا لا لا مش ممنوعة بس ما تبقاش سخنة قوي
طيب ماشي شكرا شكر الله لك آه، خلونا يعني بعتذر الاستاذ محمد ال- الاول اتصال اللي هو اتقطع عليه الاتصال لان طبعا يعني هو مش راضي يوطي التلفزيون فلا هو سامعني ولا انا سامعه آه، استاذ راشد من المغرب اسال الله العظيم ان يجعله في ميزان حسناته عنده شلل رباعي وعنده امساك شديد استاذ راشد معلقه من السيناميكي وثلاث ملاعق من الكراويه معلقه من نبات السيناميكي ومعروف عندكم في المغرب باسم ال- السيناميكي ايضا وايضا الكراويه معروفه عندكم في المغرب باسم الكراويه معلقه سيناميكي وثلاث ملاعق من الكراويه هتنقع في كوب من الماء المغلي من الليل الى الصباح وهتشرب ثلاثه ايام متتاليه على الريق ونريح اربع ايام ثم نعاود ثانيه الحاجة سناء يعني هي بتعلق على كلامنا من ناحية المعارضة بتقول لهم موتوا بغيظكم والله يا أختي الفاضلة يعني آه، أبوا أم آه، يعني قبلوا وإحنا أبينا أم قبلنا شرع الله عز وجل مطبق مطبق ده ما- يعني لا باختياري ولا باختيار رفعت السعيد ولا بمعارضة حمدين صباحي ولا ب- خالص ما إحنا إلا أدوات أسأل الله العظيم أن يستعملنا ولا يستبدلنا ده الدعاء اللي احنا المفروض ن- ن- ندعيه اللهم استعملنا ولا تستبدلنا شرع الله مطبق مطبق ولكن مش هي دي قضيتهم ما هو يعني لما البرادعي يقول ان 63% من الشعب المصري اسلاميين واميين يعني انا زي ما قلت لحضرتك دي قله ادب وانا برضو بعيدها تاني كنت اتمنى ان تكون عندنا معارضه بمعنى الكلمه انا اعتقد ان دول لو مسكوا الحكم هيعرضوا نفسهم يعني هي دي المشكله معاهم لان هم جبلوا على المعارضه النظام السابق رباهم في قفص المعارضه ما ينفعش يخرجوا منها خلاص آه، بالنسبه لحضرتك اخدتي 48 حقنه الانترفيرون للفيروس ورجع الفيروس تاني وموجود عندك بنص مليون ولكن الحمد لله مفيش تليف ده فضل الله عز وجل مناعه الكبد كويسه مناعه الجسم كويسه فنجد الحمد لله رب العالمين ان في تصدي لهذا الفيروس فما بيقدرش ان هو يتحكم في خلايا الكبد وبالتالي ما تقلقيش من النقطه دي هستأذن حضرتك دهون الكبد والمشروبات اللي بتفيد اللي بتفيد الكبد تكلمت وتحدثت عن الكبد شهرين كاملين ثمان حلقات لانه من الاشياء المهمه جدا جدا جدا انتظرين الحلقه اللي جايه واتمنى ان حضراتكم تنتظرون الحلقه الجايه هنتكلم عن فيروس سي باستفاضه وهيكون معانا ضيف من فرنسا مش بقى من مصر ولا من العالم العربي لا هنجيب لكم راجل من فرنسا معاه الجنسيه الفرنسيه يكلمنا عن فيروس سي علشان نعرف احنا فين من هذا الفيروس دي نقطة النقطة الثانية في الحلقة بعد القادمة غالبا أو اللي بعدها إن شاء الله هنتكلم عن شيء مهم جدا وهو الكبد في السنة النبوية هوريكم إزاي الرسول عليه الصلاة والسلام هديه الكريم كان بيحافظ على الكبد بصورة طبية لم يسبق لها مثيل الحلقتين اللي جايين إن شاء الله هيكونوا في هذا المنوال الأخت أم محمود يعني الكلية بتاعتها بتتحرك انا اتمنى بس ان هي ما تخرجش بره شمال او يمين تخليها في مكانها اختي الفاضله اشربي ميه من قله شرب الميه في ترسيبات كلسيه وترسيبات ملحيه بتحدث في خلايا الك- الكليه يعني مش عايز اقول لحضرتك الكليه بتستغيث يعني شويه شويه هتطلع هي بره وتقول لك مش عارف انت حضرتك منتظره ايه ولا سيما ان حضرتك حامل لازم تشربي ميه كويس جدا من المشروبات اللي بتحرك الجنين او بتخليك تحس بحركه ال- ال- الجنين القرنفل والجنزبيل نصف ملعقه صغيره من الجنزبيل ومعلقه من القرنفل على كوب من الماء لا تغلى تغطى 10 دقائق وتشرب هتحسي حضرتك بحركة الجنين كويس جدا وأيضا البصل بتاعنا آه، أكله ني بيخلي آه، تحسي بحركة الجنين أم عبد الله من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معلش يا دكتور بس انا هسال حضرتك بس سؤالين آه، بس معلش بعد ما اقفل حضرتك رد عليا اتفضلي يا فندم آه، انا معدتي وجعاني قوي و- وبت- وبتجيلي وجعها زي بقبضه كده جامده قوي وبحس ان انا مش قادره أت- اتعامل لما بيجي وجعها وجع جامد قوي وبحس زي ما يكون في قبضه بخنقه وزي ضيق في التنفس كده وروحي كانها رايحه مني آه، بجانب ان انا ساعات بحس ان ان انا يعني من ال- بتوتر بسرعه و واعصابي آم، دايما اطراف ايدي تبقى ساقعه ومتلجه وفجاه ممكن اسخن وساعات الضغط بيعلى عندي ضغط عصبي فانا عايزه بس حاجه ت- يعني يكون ان شاء الله فيها ضبط بس لان انا يعني مش عارفه اضبطها و... وانا حضرتك برضع مش عايزه حاجه تضر الرضاعه حاضر يا فندم جزاك الله خيرا السلام عليكم وإياكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة زينب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا دكتور أهلا بيكي السلام آه بارك الله فيك ونفعنا بعلمك الله يبارك في عمرك آه لو سمحت انا عندي لحضرتك بعض الاسئله اتفضلي يا فندم آه اولا آه كنت عايزه اعرف مشروب جيت فري آه ده امن بالنسبه للحوامل ولا في اي مشاكل حاضر تاني حاجه آه كنت عايزه من حضرتك وصفه للضغط الواطي ده بالنسبه للحوامل وصفة ليه يا فندم الضغط الواطي ضغط المنخفض اه الواطي مش المرتفع منخفض اه اه ماشي منخفض ماشي آه، م- آه، تالت حاجة لو سمحت حضرتك وصفة تقشير حضرتك آه، ذكرتها قبل كده اللي هي بالعسل والتنس آه، كنت عايزة أعرف من حضرتك يعني عدد المرات آه، الإيه يا فندم آه، وصفة التقشير وصفة إيه التقشير اللي هي بالعسل والتنس تقشير اه تقشير البشرة أيوه بالظبط اه حضرتك آه، كنت عايزة أعرف بس عدد المرات يعني على مدار الأسبوع أو الشهر آه، كم مرة لا مرة في الأسبوع مرة واحدة مم.
آه، آخر حاجة بقى أنا آسفة على الإطالة آه، وصفة الشاي المبكر حضرتك آه، ذكرتها قبل كده آه، كنت سألت حضرتك قبل كده على زيت اللادم وأنا ما ما وجدتوش خالص يعني فحضرتك قلت لي زيت الأس ده بديل ليه بس لقيت زيت الأس ده موجود بالفعل في ال- في الوصفة فينفع أستغنى عن زيت اللازم؟
النعام ممكن تجيبي بداله زيت النعام وحضرتك هو موجود في الوصفة طيب خلاص استغنى عنه مفيش كده مشكلة مفيش مشاكل يعني مفيش أستغنى مشكلة عنه؟
مفيش مشكلة آه، شكرا يا دكتور شكر الله لك يا أختي خلونا نجاوب واستاذنكم ان احنا نوقف الاتصالات شويه علشان نقدر نقول بعض الوصفات اللي معانا. آه الاخت ام عبد الله بتسال آه المعده بتحس فيها بالم او بانقباض شويه وبتحس احيانا كتير ان هي بتفكر بسرعه وتبقى مضطربه او الكلام ده كله. لازم نعمل تحليل انيميا نطمن على مستوى الدم وخاصه ان حضرتك مرضع وكثير للاسف من المرضعات بيصابوا بانيميا اثناء الرضاعه لعدم اهتمامهم بالغذاء الصحي المفروض. هنعمل تحليل انيميا عشان نطمن عليها. بالنسبه للمعده اولا لابد ان انت تتغذي تغذيه سليمه جدا دي نقطه، النقطه الثانيه عدم شرب الماء وسط الاكل او بعد الاكل مباشره. هشرب قبل الاكل او بعد الاكل بساعه على الاقل هنحاول على قدر الامكان ان احنا نلتزم بالنقطه دي النقطه الثالثه ان احنا بالنسبه للغذاء بتاعنا آه، نختار الحاجات السهله الهضم نبتعد شويه عن المسبكات والمقليات خلينا في الحاجات المشويه وخلينا في الحاجات الني في ني ايضا من الاشياء الطيبه جدا للمعده البردقوش والجنزبيل والزعتر والنعناع بردقوش وجنزبيل وزعتر ونعناع بكميات متساوية وهناخد منها معلقة من هذا الخليط تغلى في كوب من الماء وتشرب بعد كل وآسف آه، توضع في كوب من الماء المغلي وتغطى 10 دقائق وتشرب بعد كل وجبة آه، الأخت زينب بتسأل على مشروب الجيت فري هل ينفع للحوامل؟ ينفع للحوامل ينفع للمرضع ينفع لكل من يعاني من مرض أسأل الله العظيم أن يعافي جميع مرضى المسلمين مفيش أي مشكلة معانا خالص في هذا المشروب بيريح المعدة كويس جدا بيحسن الهضم بطريقة طيبة جدا وبيذهب بالشعور بالامتلاء والتجشؤ اللي هو التكرع المستمر وبيريح فعلا الجهاز الهضمي وبيزيد من كفاءة الكبد وكفاءة الجهاز المناعي للكبد ودي نقطة مهمة جدا لأنه فعلا زي ما قلنا قبل كده بيحاول يساعد الكبد على صد مجموعة الفيروسات اللي ممكن إن هي تهاجمه بتسأل على الضغط المنخفض العرق سوس يا أختي الفاضلة من الأشياء الطيبة اللي بتجيب نتيجة طيبة جدا مع الضغط المنخفض وشرب الماء أو السوائل بكثرة عدم الوقوف على قدر الإمكان فترات طويلة برضو من الأشياء اللي بتساعد في تظبيط الضغط المنخفض آه، استأذن حضراتكم هنتكلم عن الصدفية لأن في رسالة بلوم شديد قوي آه، حد من الجزائر طلبها أكثر من مرة وإن أنا ما بهتمش والله بهتم ولكن زي ما حضراتكم آه، عارفين احنا ميعادنا ساعة فقط آه، اتصالات حضراتكم بتبقى كتيرة جدا وأيضا الموضوع اللي عايزين نتكلم فيه لكن النهاردة ده احنا عملنا أفرادنا مو- حلقة كاملة للوصفات ورغم كده ما بنرضاش نخلي حد من حضراتكم ينتظر على التليفون فأرجو المعذرة الصدفية هناك عشبة تسمى الطيون وعشبة أخرى تسمى ورق الدفلة وعشبة ثالثة تسمى صموة يبقى الطيون ورق الدفلة والصموة هذه الأعشاب الثلاثة هتطحن بكميات متساوية تطحن بكميات متساوية هناخد أربع معالق كبيرة من هذا الخليط وهتغلى مع كوب ماء لمدة عشر دقائق تغلى أربع معالق كبيرة في كوب من الماء الكبير لمدة عشر دقائق وبعد كده هتصفى هت- طبعا يبقى معانا كمية تقريبا كوب صغير بعد العشر دقائق هتصفى وتدهن هذه المناطق مس ثلاث مرات المناطق اللي فيها الصدفية بعد نص ساعة من هذا المس هنكون محضرين حاجة اسمها هلام الصبار وده اللي هي المادة اللزجة اللي بتنزل من الصبار لما نقطعه بالسكينة نقطع صبار كذا قطعة هنجد فيه مادة لزجة اسمها هلام الصبار هتمزج مع مسحوق ثمار الخلة ثمار الخلة ثمار الخلة أو نبات الخلة أو بذور الخلة موجودة ومعروفة جدا هناخد منها معلقتين على ثلاث معالق من هلام الصبار وأربع معالق من العرقسوس الناعم جدا ومعلقتين من الحلبة المطحونة واثنين معلقة من الحلبة المطحونة هنضيف على هذه المكونات زيت زيتون إلى أن يصبح عندي كريم لغاية ما يبقى عامل زي الكريم تماما هنستخدمه دهان بعد المس بنص ساعة دي الخطوة الثانية من علاج الصدفية آه، زيت بذر الكتان أو اللي هو الزيت الحار هناخد معلقة كبيرة بعد كل وجبة معلقة كبيرة بعد كل وجبة آه، خلوني أيضا آه، نقول سريعا ال- البهاق لأن في كتير جدا من حضراتكم آه، طلبوا أيضا ورغم أن أنا قلته قبل كده كتير ولكن أسأل الله العظيم أن يجعلنا سبب في آه، شفاء مرضى المسلمين دم الأخوين حجر دم الأخوين وقلنا أن هو سمي بهذا الاسم نسبة إلى هابيل وقابيل هو الحجر لونه دموي لونه أحمر هيسحق جيدا يدق جيدا وينخل جيدا هناخد آه، الناعم منه هيعجن بخل تفاح يعجن بخل تفاح لغايه ما يبقى برضه عامل زي الكريم آه، اللي احنا بنستخدمه هنستخدمه دهان صباحا ومساء لمده ساعتين مع التعرض للشمس ان امكن لو قدرنا ان احنا نتعرض بهذا الدهان للشمس يا ريت يبقى كويس جدا دي الخطوه الاولى الخطوه الثانيه بصله كبيره الحجم هتفرم بصلة كبيرة هتفرم زائد ثلاث معالق من آه، نبات الصليط نبات يسمى الصليط ثلاث معالق كبيرة من نبات الصليط زائد ثلاث معالق من بذور الفجل بحرف الباء بذور الفجل ثلاث معالق من بذور الفجل كل هذه المكونات هتعجن مع العسل تعجن مع العسل هنستخدمها دهان مساء لمدة ساعتين دهان مساء مرة واحدة في اليوم لمدة ساعتين الخطوة الثالثة من آه، وصفة البهاق 50 جرام من الكركم زائد 100 جرام من بذور الخلة البلدي 100 جرام من بذور الخلة البلدي و50 جرام من بقلة الملك 50 جرام من بقلة الملك تسمى في آه، أماكن أخرى الرجلة وكل هذه المكونات هناخد منها معلقة صغيرة صباحا ومساء معلقة سفوف صغيرة صباحا ومساء تسف مع قليل من الماء معلقة سفوف صباحا ومساء دي الثلاث خطوات لمرض البهاق آه، اسمحوا لي كان في رسالة أنا ما نسيتهاش ولكن قلت آه، ال- ال- الإجابة بتاعتها ولكن صاحبة الرسالة تقريبا ما كانتش متابعة الحلقة قبل الماضية وهي عن ضمور العضلات ضمور العضلات زي ما قلنا أختي الفاضلة لابد من المتابعة مع أخصائي مخ وأعصاب أما بالنسبة للطب البديل من الأشياء الطيبة جدا في ضمور العضلات آه، الإبر الصينية من الاشياء اللي بتجيب نتيجه طيبه ايضا الابر الصينيه ولكن لابد ثلاث جلسات في الاسبوع لمده لا تقل عن اربع شهور علشان نقدر نقيم الحاله ونقدر نحس بالنتيجه. ضمور العضلات العلاج الطبيعي مهم فيها جدا ولابد ان انا امسك العضله المتاثره سواء مثلا الذراعين بعمل تمارين للولد او البنت زي ما انا بعمل كده مثلا في ال- ال- الذراعين في ال- ال- العضد هنعمل هذه الحركه في الساقين كذلك وفي الفخذين كذلك وقلنا ان احنا نعملها خمس مرات عقب كل صلاه علشان ما ننساش 10 دقائق بعد كل صلاه همسك الولد او البنت بهذه التمارين علشان نقدر ان احنا نخلي العضله ما تضمرش اكتر ما هي موجوده وقلنا ايضا وصينا بالتلبينه صباحا ومساء من الأشياء الطيبة في هذا المنوال وأيضا معلقة من الخميرة على كوب من الماء وتحلى بمعلقة من عسل النحل وتشرب صباحا ومساء لو داومنا على هذه الأشياء ال- المرض آه، ال- آه، ضمور العضلات من الأمراض طبعا يعني أسأل الله العظيم أن يعافي كل من أصيب بها وأن يعافي جميع المسلمين من الأمراض اللي هي المستعصية شوية ولكن احنا بنحاول على قدر الإمكان أن احنا نوقفه عند حده حتى لا ينتشر إلى باقي عضلات الجسم آه، حلقة النهاردة كانت بعنوان وصفات عشبية حاولت على قدر الإمكان إن إحنا نقول الوصفات المتأخرة علينا ولكن إحنا قلنا الصدفية وقلنا البهاق واتصالات حضراتكم ما حبيناش نخليكم تنتظروا على التليفون كتير آه، في انتظار آه، رسائل حضراتكم وأيضا مرة ثانية في انتظار اقتراحات حضراتكم للبرنامج وأشكر كل من أرسل باقتراح أو بعنوان لموضوع معين شكر الله لكم لأن ده برنامجهم وعايزينه يبقى منكم أنتم مش مننا إحنا أسأل الله العظيم أن نكون قد أفدناكم ولو بشيء قليل إعادة هذه الحلقة بمشيئة الرحمن الساعة الثانية بعد منتصف الليل إلى أن ألقاكم يوم الجمعة الباقية الجمعة القادمة إن كان في العمر بقية أسألكم الدعاء وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته